الحق الحق الكذب والشبهات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يمكن مخلوقا من رزق العباد ولم يضع أرواح العباد في كف مخلوق بل الأرزاق بيد الله والمحيا والممات بيد الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الخالق الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الخالق الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام السهم برنامج جعلناه للخير نطرق به باب كل ضعيف ومحتاج نصل به إلى كل من يريد طوق نجاه نسم به عن كل صغائر الدنيا ونعلو به إلى رحاب الخير والفوز برضا ربنا جل وعلا السهم لن يترك مجالا متاحا أو طريقا للخير إلا وانطلق نحوه بكل قوة السهم سيحاول الوصول إلى كل محتاج ويمد له يد العون والمساعدة السهم سينطلق نحو كل نجاح يركز الضوء على أصحابه ليكونوا قدوة لغيرهم السهم سينطلق مستعينا بالله مخلصا له النية صادق العزم قوي الإرادة السهم شعاره ارفع للخير راية السهم ينادي وسارعوا السهم يطلب ايد في ايد أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق والإخلاص والسداد والقبول يا رب العالمين مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة في البداية أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وأشكر الله تبارك وتعالى أولا وأخيرا ثم أشكر حضراتكم على رد الفعل الجميل تجاه الحلقات السابقة آه الحمد لله رب العالمين هذا توفيق من الله حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة عن كل الحلقات التي قدمناها في الحلقات السابقة أو على وجه العموم في برنامج السهم حلقتنا النهاردة محتاجة أن احنا ننتبه إليها كثيرا ونقف عند الدروس الكثيرة والعديدة اللي هناخدها النهاردة الأمر لا يحتاج إلى تعليق والأمر لا يحتاج إلى مقدمات الأمر يحتاج مننا جميعا أن احنا ننتبه وننصت للتقرير الجميل إن شاء رب العالمين اللي بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا القبول وأن يرزق هذا التقرير وما فيه القبول يا رب العالمين هنشوف مع بعض مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة كنا فين ورحنا فين وبعدها بإذن الله رب العالمين هنستقبل تلوفونات حضراتكم ونسعد بها هيا بنا مشاهدينا الكرام سهم الإيمان انتظر زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماء سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهل الحق الحق مع الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مشاهدينا الكرام في كل مكان احنا النهارده في مكان مختلف احنا النهارده مشاهدينا الكرام في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج سجن الأحداث ايه اللي بيتم ايه القصص اللي موجودة في السجون من قوة ايه الحكايات اللي موجودة في العنابر من جوه ايه الرسائل اللي محتاجين نوصلها لحضراتكم مش عايز اتكلم كتير لان الامر لا يحتاج الى كلام هنسمعهم ونسمع قصصهم علشان ناخد الدرس والعبرة والعظة منهم لكل فئات المجتمع هيا بنا مشاهدينا الكرام مع مجريات الأحداث اللي هتتم الآن بإذن الله رب العالمين نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات هتعرف عليك عبد الله ازيك عبد الله الحمد لله عامل ايه عندك كام سنة 17 ايه بقى القضية بتاعتك هنا كان عندنا شبكة تليفونات آه، كانت شركة اتصالات مأجرة مننا سطح البيت وجاية تحطها فوقيها ففي واحد الشبكة كانت ممكن تركب على بيته بس خدوها عندنا عشان احنا الأعلى فجاب بلطجية وجاب ناس و- ووقف لنا تحت البرج بتاع الشركة
لا لا واحد تاني عشان ناخد اسرع معدات الشبكة فجه حوالي الساعة تمانية ونص قعدوا يضربوا النار على البرج و... وناس اقتحمت البوابة الرئيسية ودخلوا في الأدوار اللي تحت وسرقوها وولعوا فيها وبعد ما سرقوها اتبرق- اتبخر تلات أدوار العشرة والحداشر والسطح عاملين نظام فيلا فعشان يطلع على السطح ويسرق الشبكة لازم يخش من باب الشقة احنا عاملين قدام باب الشقة باب حديد قعدوا يكسروا فيه مش عارفين فجابوا بنزين ودلوهم تحت الباب الحديد وولعوا فالنار مسكت في باب الشقة الخشب أخويا كان تحت في الدور العاشر وأنا كنت في الدور الحداشر أنا وأم وأختي ومرات أخويا وستي فأخويا كان بيطفي الحرارة فالنار مسكت في رجليه فصرخ لما هو صرخ أنا قمت رميت جيركن بنزين فالجيركن البنزين انفرع في الهواء ما وصلش الأرض بعد كده في ناس كتير ماتت وناس كتير اتحرقت كام واحد تمانية ماتوا
والإصابات بقى سبعة وتلاتين ده انت جامد بقى طب قول لي قول لي يعني انت الوقت انت هنا بقالك قد ايه أنا محبوس بقالي 16 شهر 16 شهر ومع وال... والمده كلها قد ايه؟
مع المدة كلها 16 شهر 16 شهر؟
مم.
آه. طب انت انت الاسره فين بقى بتجيلك والوضع الاسري؟
والدي واخويا محبوسين في سجن طنطا العمومي و... و... واختي و... وامي بره
بيقولك اه طب انت حاسس بايه دلوقتي؟ يعني بصراحه كده انت حاسس بايه بعد الموضوع ده وانت جيت السجن و... وقرايبك موجودين في سجن تاني انت حاسس بايه؟ لو انت يعني الموقف ده رجع تاني كنت هتعمل نفس الموقف؟
انا عملت الموقف عشان بدافع عن نفسي مش قصدي حاجه مش قصدي اموت ناس بس مش اكتر لكن انا رم- رميت الجيركن بحسبها انزل على الارض ما بحس- ما اعرفش لو فرع في الهواء فاول ما فجر على الهواء الناس ماتت يعني احساسك ايه؟
يعني مش عارف صح.
طب انت انت يعني هل انت فكرت بعد ما تطلع من السجن هتعمل ايه؟
انا مش قصدي ان انا اموت حد ولا قصدي ان انا اذي حد الناس هم اللي جم اذوني مش انا اللي راح لهم
طب تقول ايه للناس اللي بيشوفوك دلوقتي وتقول لهم ايه وتبعت لهم رساله تقول لهم ايه؟
يعني ده قضية دفاع عن نفسي مش أكتر
سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين اسمك ايه؟
عايز ازيك يا حسن؟
الحمد لله عندك كام سنه؟
18 ايه القضيه بتاعتك؟
أتلعنا
ازاي بقى احكي لنا كده؟
كنا داخلين نسرق شقة وصاحب الشقة سياحي قتلنا أنا وزمايلي
انت ومين؟
أنا واتنين زمايلي اه انت اصلا شغال ايه؟
شغال سايق عندي ورشة بتاعت أبويا كنت شغال فيها طب ايه اللي خلاك تعمل كده؟
كانت مشاكل كده في البيت كنت سايب البيت احكي لنا احكي لنا كده عايزين نفهم الموضوع يعني ايه اللي حصل وخلاك تعمل كده؟
انا اتخانقت مع ابويا في الشغل طلعت البيت جه اتخانق معايا سبت البيت ومشيت كنت قاعد معايا عند واحد زميلي في البيت عنده اتفقنا اللي هو ننزل نعمل قضية ننزل نسرق وكده ورحنا الشقة دي سرقناها صاحب الشقة صحي قمنا قتلنا دي كانت اول مره اه
فوقعت فيها انت اصلا متعلم ولا اه متعلم معاك ايه؟
كنت بكمل تعليمي طفولة إعدادي سبت المدرسة بس بكمل تعليمي أنا بس مستمر في التعليم لا يعني كنت في اولى اعدادي وطلعت ورحت اشتغلت بقى في ال لا ما طلعتش كنت مكمل تعليم آه.
كنت بشتغل مع أبويا في الأجازات وكده أساسا أنا عايش دي أساسا
وصاحبك فين بقى؟
معايا هنا
طب انت انت انت شعورك ايه بعد اللي انت عملته ده؟
ندمان أكيد يعني.
من القلب ولا مجرد كلام كده؟
لا أكيد من القلب يعني الناس كل ده وتحبس القضية مش بتاعتي إن أنا كنت مبرشة مش فاعي كمان
يعني انت لو جيت انت جيت درست انت الموقف بتاعك ده والقضيه بتاعتك والقصه دي كلها شايف مين اللي وقعك؟ هل ال- الاسره ولا هل الصديق ولا ولا الظروف ولا ايه بالظبط؟
الظروف اللي وقعتني الظروف وبعديها الصديق إن هو الإنسان اللي حط لي البرشام اللي هو كنا واكلينه ده كان مدينا برشام بيفقد الوعي كان فلما خدنا البرشام ده بقينا نعمل أي حاجة من غير ما احنا داريين بيها فعملنا القضية دي عملنا القضية وقتلناها لغاية ما اتحكم على نزلنا النيابة بعد 15 يوم بعد كده فوقنا من اللي احنا كنا فيه. وزيت نفسي أنا بقى
ندمان بقى أكيد طبعا
تقول لنفسك ايه يعني؟
والله لا إله إلا الله ربنا معانا
هل انت فكرت لما انت تطلع من السجن هتعمل ايه؟
اه اطلع اشتغل بقى واشوف حالي اشوف امي وابويا واخواتي مش قلقان من نظره المجتمع ليك يقولوا ده ده قاتل والكلام ده كله؟
عادي ما ما حدش بيبص للفاضي الموجة اساسا هو بيبص اللي قدامه عايز تبدا انت صفحه جديده باذن الله ان شاء الله طب انت البيت بقى ابوك وامك بقى بيجوا لك اه بيقول زعلانين منك طبعا اه ابويا زعلان مني بس امي بيجي لي كل اسبوع ابوك مش بيجي لا
طب تقول له ايه
ربنا يسامحه ويسامحني بقى. وهو يسامحني هو كمان
انت زعلان اكيد زعلان نفسك تشوفه و- وتقول له انا اسف بكلمه في التليفون قلت استاذن اكلمه في التليفون على طول بس اكلمه وبسلم عليه طب انت امك لما بتجي لك كده بتبقى حاسس بايه
عادي بقى فرحان ان انا شفتها و- في نفس الوقت بقى بفضل اقول لها ما تجيليش عشان المواصلات والطريق هي بتفضل تيجي بقى، تيجي كل ثلاث كلمه اخيره تقولها تقول ايه ربنا معايا سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين اتعرف عليك
الشربيني ازيك يا شربين الحمد لله ايه عندك كام سنه عندي تسعة- 21 سنة عندك كام سنه حاليا خلاص تميت 21 سنة طيب ايه انت جيت هنا ليه بقى جاي في قتل هتكارت
قتل وهتك عرض ايه الحكايه يعني
كان مشكلة تقوم في هتكا قتلت مرات أبويا وتكون في هتكا أرض إخواتي
ليه بقى ايه اللي حصل يعني ايه خل... ايه اللي خلاك تعمل كده مشاكل عائلية ايه هي دي
خناقات مفيش راحة حاجات مشاكل عائلية يعني زي أب تارك بيته مفيش مراعية مفيش أي حاجة مف- مفيش رعاية يعني للأولاد وكده وبتاع ف من انتوا ظروف كام واحد ال- ال- بيتكم كبير ولا صغير كبير اه كام واحد قاعد في البيت
بتاع 11 واحد في البيت والاب سايبكم أب الأب مسافر اه لا يعني كان كان مهتم بيكم ولا ولا سايبكم
بس مش الاهتمام الاهتمام يعني من بعيد لبعيد كده عشان هو مسافر مين اللي رباكم يعني جدي
طب ايه بقى ايه اللي حصل والخلافات العائليه اللي اللي وصلت لك لكده
خلافات عائلية عادي بس لما تقول انه ش- عقل الشباب ما بيفكرش زي الناس الكبيرة ما بيضطر ان هو الطريق الصح يبعد عنه والطريق الغلط بيمشي فيه زي ما تكون صاحب واحد واتنين وتلاتة من اصحابك وما بيدلوكش على الطريق الخير بيدلوك على الطريق ال- الوحش فبتضطر إن انت تمشي معاهم تعمل حاجات وحشة كتير فبتغضب عنك اهلك فبتحصل مشاكل ف والغلط بيجيب غلط انا لما استحبت على الصحبه دي ما عادش في صلاة ما عادش في عبادة خالص بدأ تأطر الشيطان للشقة بدأت بدأت الصحبة سجاير ثم الجوزة ثم يعني حاجات كتيرة وحشة ما بدل ما نمشي بدل ما تمشي تروح على الجامع تمشي تروح على القهوة بدل ما تروح المدرسة تقتل الفلوس تروح بيها تقعد على القهوة بدل بقى ما تروحش المدرسة بقت آه، حد حتى في المدرسة ما فيش اهتمام من المعلمين المعلمين ما فيش اهتمام ما فيش حد بيعلم بضمير أصلا تروح المدرسة ما فيش معلم بيجيلك ولا بيديلك حتى حتى حصة الدين اللي هي بس المفروض تكون فيها حصة للدين ما فيش ما بقاش في حصة للدين كله بقى يا إما حساب يا إما ما إنجليزي عادش في تربيه ما عادش فيه خالص
طيب إيه- ايه اللي حصل بقى وخلاك تبقى قضيه بقى هتك العرض والقتل بقى ايه اللي دفعك لكده
اللي دفعني كده يعني ايه الطريق اللي وصلك فيه عرفنا الصحبه وعرفنا الكلام ده كله ولكن ايه اللي وصلك لل- للحظه اللي اتقبض عليك فيها اللي وصلني للحظة اللي أنا اتقبض عليها فأنا أول حاجة القتل قتلت لها هتك- قتل اللي اتعرفت على واحدة اتعرفت على واحدة المهم أنا ن- مارست معاها الفحشاء والعياذ بالله كده فمراتها بقى في يوم جت قطعت عليا فالمهم هددتني وقالت لي إيه أنا- أنا هقول لأبوك فإيه ال- الولية لعبت في دماغي وقالت لي لازم إيه تخلص منها خلتني قتلتها قتلتها جيت بعد كده اول ما اتعرفت على اول ما قتلتها اتقبض عليا فكنت انا كنت قاعد بحط بالي باباك عرف انت اللي قتلت على طول انا اللي قلت على طول ليلة كان فيها ناس كبيرة كان فيها ناس كبيرة هتروح بعد كده أول ما اتقبض أول ما اتقبض عليا نزلت ورحت ل آه، طلعت ال- رئيس المباحث قال لي ايه اللي حصل قلت له اللي حصل واحد اتنين تلاتة قال لي طب آه، انت عملت كده ليه قلت له عشان عشان واحد اتنين تلاتة نزلت قدام قاضي قدام وكيل النيابة هو اللي أنا مغيرتش أقوالي ولا قلت هو الكلام اللي أنا قلته هو كلام واحد لدرجة إنه لما قاضي حكم عليا ما حكمش عليا حتى بحكم عادي حكم عليا بتسعة وعشرين سنة التوبة بتاعتي ما جاتش على إيد حد الحمد لله وأنا في يوم نايم في الحجز حتى قبل ما أجي المكان ده ربنا وعدني بالتوبة وهو اللي تقبلني هو اللي اللي وعد التوبة عليا وهو اللي تاب عليا وهو اللي خد بإيدي ابوك ربنا سبحانه وتعالى أول ما كنت نايم في يوم في الحجز حسيت إن أنا مرعوب وخايف من إيه معرفش فأول فكرة جت في دماغي إن أنا أقوم أتوضى وأصلي ركعتين أول ما قمت من نفسك كده آه أول ما قمت اتوضيت وصليت حسيت بحاجة تانية حسيت بحاجة قلت لربنا ايه
خلاص انا قلت لربنا حاجات كتيرة او ما ينفعش اروح الو- ما ينفعش احكيها لح- لحد فالمهم انا اكتر حاجة اعترفت بيها ان انا غلطت ان انا غلطت ورب قبلني وسامحني على اللي فات وانت غفور رحيم وانت بتقبل عبادك فربنا سبحانه وتعالى وفقني خد بيدي هنا حياتك اتغيرت اه اتغيرت اوي بتعمل ايه بقى أول خطوة حطيتها في المكان ده غيرت معايا حاجات كتير وخصوصا لما جيت هنا لقيت ناس بجد بتساعد ناس بجد بتمد ايديها ناس بجد عاوزة عاوزة تعمل خير مش ناس عشان عشان حتى لو بتساعدك بالخير ما بتدلك عشان مصلحة هنا ناس بجد بتساعد
تقول للشباب ايه الشباب ايه دلوقتي اللي بيشوفك دلوقتي والصحبه تقول لهم ايه
أول حاجة أقول لكل شاب عاقل يعني حتى في سن الم- ما تتبعش صحبتك في في سن المراهقة لأنه ده سن وحش أي حد ممكن يغلط فيه وممكن يوصلك لحاجات و... حاجات وحشة كتير وخلي وقول له خلي بالك لو أنت بتبص للي جوه هتحمد ربنا عشان أنت في نعمة بره سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين هتعرف عليه وليد ازيك يا وليد عندك كام سنه عندي عشرين انت هنا من امتى أنا هنا بقالي ثلاث سنين ونص قضيتك ايه بقى؟
مخدرات سراب الأقراء ايه اللي وصلك لكده؟
اللي وصلنا لكده اللي أنا صاحبت ناس كانت بتعمل كده وعملت زيهم هو ده سبب المشكلة والبيت فين؟
أنا محل إقامة كفر الشيخ لا البيت البيت الاسره كانت فين يعني؟ الاسره سايباك و- موجودة كاملة والدتي متعلمة مع بكالوريوس زراعة والدي والدي مش ناقصه أي حاجة والدي تاجر ملابس كبير مش يعني مش ناقصه أي حاجة بس أنا اتغريت بقى في الدنيا وكده ازاي بقى ازاي؟ عرفني كده واحده واحده أنا اتغريت شفت ده بيشيل سلاح وشفت ده بيعمل كده وشفت ده بيش عارف ده.
عايز تجرب بقى اه شفت ده بيشرب مخدرات وشفت ده بيبيع مخدرات رغم ان بيتك آه، آه، مش ناقصه حاجه وبيت جميل و- ووالدتك متعلمه تعليم جميل و- والاب تاجر كبير اه صح بس بقى هي الظروف عملت فيها كده بس يعني الحمد لله الواحد تف في المكان ده عرف ربنا بس يا رب يعني انت انت لما انت بدات يعني بس عايز ابدا واحده واحده بس عشان يبقى درس وعبره للي بيشوفونا دلوقتي وكل الشباب وكل ال- الاباء والامهات اللي بيشوفونا إيه الصحبه وصلتك لايه وبدات معاك ازاي
الصحبة أنا صاحبت ناس كتير فيهم ال... فيهم اللي شربت معاه مخدرات وفيهم اللي بعت معاه مخدرات وفيهم اللي كنا بنمشي نتشاء مع بعض وبنعمل وبنعمل حاجات غلط كتير يعني
باباك ومامتك ما كانوش بيسالوا عليك ولا كانوا بيشوفوا مثلا انت آه، سلوكياتك خاطئه او سلوكك سلوكك اتغير فكانوا يتكلموك كانوا بيكلموني كتير كتير كانوا بيكلموني بس هو بقى الشيطان كان واحد لسه صغير بقى ما كانش عارف الصح من الغلط كان عارف الصح من الغلط بس كان فاهمه غلط بس هو المكان ده هي الحبسة غيرتنا كتير طب ما جايز صحابك دول كانوا بيصاحبوك عشان فلوس فلوسك انت لا مش عشان فلوس صحاب بقى من حتة واحدة من مكان واحد من شارع واحد من منطقة واحدة عارفين بعض من صغرهم طلعوا مع بعض نفسهم بيعملوا كده شافوا ده بيشرب حاجة شربوا زيه شافوا ده بيعمل كده شافوا ده بيشيل سلاح عملوا زيه كده بس هي ده آخر الطريق وبعدين بقى اتحبسنا خدت ست سنين
ندمان انت أنا ندمان على كل حاجة عملتها عشان خاطر أهلي اللي بره
ما انتش بت- بتبقى وانت قاعد مثلا هنا نايم كده بت- وانت قاعد مع نفسك بتقول انا غلطان وندمان ان انا سوقت صورتهم او هم زعلانين مني لا فعلا هم زعلانين مني وبهدلتهم كتير وبقول يا رب سامحني عشان خاطرهم والواحد عارف القرآن وبقى بيتكلم في القرآن والكلام وكلام الدين فهو فهم بقى وكبروا يعني عقلنا كان صغير عن كده كبرنا بقالي بقالي دلوقتي أربع سنين محبوس فطالب من ربنا الرحمة والمغفرة مش أكتر هم بيقول لك اه بزور الحمد لله بزور على طول زيارتي دايما
طب اخواتك ليا أخ واحد
ما حدش زعلان منك وما بيجيلكش
لا محدش حاليا زعلان مني
كان الاول كانوا الأول زعلانين مني لما حسوا ان انت اتغيرت وبقيت كويس فبقوا اه اه كله بقى مرض من ناحيتي طب انت فكرت لما انت تخرج من السجن هتعمل ايه؟
انا فكرت اول ما اطلع اشتغل بالحلال وافتح مصلحة واشتغل وافتح اي شغلانة بالحلال ومن عمري ما امشي في سكة الحرام تاني عشان انا شفت كتير واتعلمت كتير لو صحابك مش هيضحكوا عليك تاني؟
صحاب ايه ما عادش في صحاب تاني محدش نفعني فيهم بحاجة اللي صاحب صاحب صاحب صح ما صاحبش واحد على غلط عشان هم اللي عملوا فينا كده ولا حد سأل فينا ولا حد قال لنا انتوا فيكوا ايه ولا حد رد علينا ولا حد اطمن علينا حد محدش سأل فينا بس مش هتكلمهم تاني لا خلاص خلاص ما عادش في صلة بيني وبينهم خالص الحمد لله عايز تبدا بالحلال كده وربنا يكرمك بإذن الله الحلال اللي هو هيبقى مصيرنا بإذن الله من القلب من القلب والله بجد من القلب
انت مش عايز حاجه؟
ربنا يخليك طب تقول ايه للشباب اللي بيشوفوا كده؟
هقول س- اي سكه غلط اخرها ندم اي سكه غلط اي حد بيمشي فيها اخرها ندم ندم بقى عشان خاطر اهله ند- ندم عشان خاطر مستقبله ندم عشان خاطر لو لقى اخ اصغر منه اخ اللي اصغر منه يطلع يعمل زيه الاخ هيطلع هيلاقي اخوه الكبير بيعمل كده هيعمل زيه فانا ندمان على كل حاجه عملتها وبقول بقول السكه اللي احنا مشينا فيها دي غلط ويا ريت حد م- يا ريت ما فيش حد يمشي فيها عشان سكة آخرها حطام مسدودة ملهاش ملهاش سكة مفتوحة طب انت حسيت ايه بالمخدرات يعني لما كنت عايش مع المخدرات كنت حاسس بايه
كنت حاسس بسك ز- يعني وانت شا- في في المخدرات بتاخد مخدرات او بتبيع مخدرات ولا الكلام ده كله كنت حاسس بايه ساعتها حاسس ان انت راجل صح حاسس ان الشيطان مبين لي ان انا مفيش زي اتنين الشيطان كان مزين لي ان انا كده ارض تقدم عليك قد كنت بقول مغرور لك ايه- ده المخدرات رجوله آه.
تقول ايه بقى تقول ايه اللي بيقول الكلام ده حاول سكة المخدرات دي اخرها اخرها حبس يا موت هي حاجة من الاتنين مفيش حاجة منهم مش هتحصل وربنا سبحانه وتعالى بيغضب على عبده من الحاجة دي والحمد لله ومفيش أحسن من الطريق مع ربنا سكة ال... السكة دي وحشة وحشة يعني كتير هي اللي عملت فينا كده ست سنين من عمري حرام بس أنا ما بقولش حرام عشان خاطر أنا اللي عملت في نفسي كده بقول الحمد لله على أي حاجة ست سنين هيعدوا بس اتعلمت كتير درس اتعلمت كتير من الست اتعلمت ايه اتعلمت ايه في الست سنين اتعلمت الصلاة اتعلمت القرآن اتعلمت سنة سيدنا محمد اتعلمت آه، كلام كتير في ال- باحترام مع اتكلم مع المحترم ازاي واتكلم مع كويس ازاي اتعلمت ال- الرحمة اتعلمت الرفقة اتعلمت كل حاجة حلوة مفيش حاجة ما اتعلمتهاش الصراحة واتعلمت الإحسان بالوالدين سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين اتعرف عليك محمد ازيك يا محمد عندك كام سنه 20 ايه القضيه بتاعتك قتل هات لي ايه اللي انت عملته والله كان كنت بلعب انا وابن عمي تحت البيت عندنا انا ك- ساعتها كنت في الترسانة في الثانويه عامه يعني كنت لسه جاي من الدرس فكان في مشاكل بين مرات عمي وبين ابويا لان جوزها كان مسافر وكان بعت لها فلوس عشان خاطر يشتري لها محل وكده المهم كنا بنلعب تحت البيت في- بالكوره ومش عارف ايه في نفس الوقت كان ع- ابويا بيضرب م- مش بيضربها يعني بمعنى اصح بياخد منها الفلوس عشان ما تنزلش تنزل الشارع هي تشتري المحل ومش عارف ايه فجت خبطه مني في في الخصية بتاعت ابن عمي عملت له تجلط في حوض المية راح جاي واقع على الأرض ميت خدته وجريت بقى على المستشفى من غير ما أعرف أبويا أو حتى أعرف حد أمي كان عندنا العربية والمستشفى جنبنا رحت عليه رحت على البيت عندهم عشان رحت على المستشفى عندهم عشان أوديه لقيته هو في الطريق مات دخلت المستشفى ورجعت عشان عند أبويا وأعرف الناس ف لقيته مات خلاص انتهى رجعت على البيت عندنا وبعدين هي مرات عمي عشان خاطر بقى يعني بمعنى صح تقول لابويا ان اللي انت عملته ده لازم تتحاسب عليه ومش عارف ايه راح جاي عامله فينا محضر وبعد المحضر ده نزلت احتياط ومحكوم مش عارف ايه رحت جاي واخد فيها 15 سنه وده كله بسبب مثلا المشاكل بين ابويا ومرات عمي وضاع ضاع مستقبلي وضاع كل حاجه كنت في ثانويه عامه كنت جايب 97 في سنه تانية دلوقتي مش 97 كنت جايب 97 و3 من 10 في تانية ثانوي دلوقتي مش قادر اجيب حتى 71 ولا 72 مش مع مش عارف اعدي من تالتة ودلوقتي انا في سنة تالتة وما كملتش من ساعتها لحد دلوقتي من بقيت سنة تالتة دي تالت سنة ليا في سنة تالتة ما قدرتش اكمل اكتر من كده آه الحياة بقى حسيت ان هي سودت في وشي مش قادر اكمل مش عارف اقول ايه مش عارف اتكلم ازاي آه كل ما اطلب حد مثلا يتكلم عني او حد مثلا يكلمني مش لاقي حد يقول لي اعمل ايه او آه او حتى حد نزلني جلسه نهضه او جلسه استئناف ماليش الشغل ده كله هي جلسه واحده نزلتها اخدت فيها 15 سنه دلوقتي اتنزلنا ومش عارفين نقدم الصلح ازاي يعني حتى الصلح تم والصلح خلص وكل حاجه بس مش عارفين نقدم الصلح فين لان ما نزلتش جلسه من ساعتها من ساعه لما خدت الحكم لحد دلوقتي ف ابويا قال لي يا ابني هنعمل لك جلسه ومش عارف ايه وهننزلك الجلسه وهتنتهي الجلسه و... لحد دلوقتي ما نزلتش الجلسه يعني الناس بتعمل النهضه بتقعد اربع شهور وخمس شهور انا عامله في نفس اليوم ال- اللي هو كان ساعتها القضيه بتاعت آه، رجل الاعمال ده ال- اللي في مصر هنا هو نزل الجلسه وانا من ساعتها ما نزلتش دي كده بقالي بتاع 16 شهر ما نزلتش الجلسه آه نفسي بقى ان انا انزل جلسه عشان خاطر اقدم الصلح اللي هو يعمله لي واللي هو ان احنا خلصناه مع عمي دوت لان عمي ساعتها دلوقتي رجع من السفر ومستعد يتنزل في اي وقت ومفيش بينه وبينه اي مشاكل وبيجي لي زيارات وكل حاجه بس مش عارف اقدم الصلح ازاي ومين هيسمعني ليه اساسا بس آه، ودلوقتي انا جيت هنا بيلي دلوقتي هسألك طب انت ايه اللي دخلك في الموضوع
اللي دخلني في الموضوع احنا اساسا كنا يعني زي نظام شباب بنلعب تحت البيت ما, دخ... ما... ما فيش حاجه دخلتني ربطتني بالموضوع خالص بس الحقد بين مرات عمي وبين ابويا هو اللي وصلني للدرجه اللي انا فيها مش اكتر هو اللي وصلني للمنطقه اللي انا فيها دي وان مرات عمي مثلا تحقد على ابويا لا ده انا لازم اكسره لا ده انا لازم اعمله مش عارف ايه يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كيدهن عظيم بمعنى صح هو ده كل اللي حصل لحد دلوقتي آه ولا هي جت تتنازل آه، اتطلقت من جوزها وخدت فلوس كمان واتنزلت وعمي مستعد في أي وقت يتنازل ويصطلح بس مفيش جلسه ان انا اقدر اتصلح فيها عشان اخرج بس والمحامي قال لك هو قال لنا اول جلسه هينزل فيها وهيتم الصلح فيها هيخرج فيها بس مش عارف اجيب الجلسه الجايه ازاي بقى اهلك آه، يعني زعلانين بالتاكيد اكيد طبعا ما انا عمر اهلي مثلا او عمر اي حد عامه اهله ما هيشوفوا ابنهم بيترموا ورا الحديد او بيترموا في اي مكان سواء كان سجن او مؤسسه وهيبقوا فرحانين او هيبقوا راضيين عن الوقت ده حاسس بايه؟
انا حاسس بحزن متهيألي ما فيش حد حاسس بالحزن اللي انا حاسس بيه لان لما الانسان بيبقى في دماغه حاجه او باين على مستقبله على حاجه ويجي في غلطه او في لحظه او في وقت آه، مش مش مدرك هو بيعمل ايه يحصل ده كله وبناء عليه يتهد مستقبله وتتهد آه، حياته ويتدمر حياته كلها فبتبقى يعني حاجه صعبه جدا انت كان نفسك تطلع إيه؟
انا كنت بتمنى ان انا اخش آه، ان شاء الله المدينه الجديده بتاعت احمد زويل لان كنت بحب الزراعه جدا وبحب الكيمياء جدا وكان نفسي اخشها لحد دلوقتي وبكمل فيها ولحد دلوقتي في علمي برضه عشان احاول ان انا اخشها حتى لو ان اذاكر فيها شفوي من غير ما انفذ تحرير فيها
انت انت تقول للشباب ايه دلوقتي؟
انا اقول حاجات كتير قوي لاي حد ولاي شاب ولاي راجل ولاي كبير سواء كان او صغير الانسان لما بيدوق الحاجه غير لما بيسمع عنها والانسان لما بيشوف الحاجه بعينيه غير لما بيسمع عنها برضه بودنه فبقول مثلا لكل واحد صغير او كل شاب من سني او كل شاب اكبر مني لازم تعرف انت بتعمل ايه وتحدد حياتك قبل ما تبنيها لازم كل حركه بتتحركها تعرف ب- هيتبني عليها ايه بكره بعديها ايه وال- والفايده اللي هتاخدها منها ايه لان انت لو عملت حاجه من غير فايده انت الخسران ممكن يتبني عليها حاجات تانية تبقى غلط هي اللي هتوديك في داهيه او هي اللي مثلا اللي هترميك في مكان انت مش قده او انت مثلا تسمع عنه بس لان في انسان يقول لك آه، المسجون وهو قاعد بياكل ويشرب وينام لا بالعكس آه، كفايه ان انت تبقى بعيد عن اهلك وكفايه ان انت مش قادر تاخد حريتك وكفايه كل حاجه وكفايه ان انت مثلا مش قادر تاخد والدتك في حضنك سواء كان في سجن تاني غير السجن اللي احنا كنا فيه دوت لان هنا ممكن تكون الزيارات قريبه مثلا بنقدر نقعد مع اهالينا ومش عارف ايه لكن في سجون تانية بتشوف والدك او والدتك من ورا الحديد ما بتقدرش تقرب منه وما بيقدرش يقرب منك فبتبقى حاجه صعبه لما بتبقى بينك وبين والدتك حديد وانت نفسك تحضنها ومش عارف فالغلط معروف والصح معروف وكل انسان ليه عقل وليه تفكير اه في ناس ممكن تغلط غلطه بس يا ريت كل واحد يفكر ويرجع لنفسه قبل ما يعمل اي حاجه غلط يترمي فيها سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين اسمك ايه؟
محمد ازيك يا محمد؟
الحمد لله عندك كام سنه؟
17 ايه اللي جابك هنا يا محمد؟
ما بتعمل لي صعب لقاء خدوني من على كبر الجامعة بيع شاي وحمص على ساعة نفسي لله انت اه جم خدوني بعربية ملاكي ومدخلين على الاسم اتعرفت على واحدة في الاسم التالت ده كان معاهم كانوا في شابين محبوسين معايا واحد ده محبوس هو اللي رشد عني قال ده كذا كذا كذا كان معايا في القضية وانا ما كنتش معاه طلعت ايه كذا كذا دي؟
اللي هو سبب الإقرار فرشد على زمايله برضك التانيين ودخلت مع دخلت أول ما دخلت الاسم بنت قامت متعرفة عليا رحت النيابة في نفس اليو- تاني يوم وخدت أربعة معيش أي حاجة آه، المهم قمت واخد 15 تاني تلات 15 في 45 في 45 جاء مع عيل تاني جاي بيسلم علينا في الجلسة قام متاخد معاه وبنتي بتقول له انت حدفت عليا قلبتوب وكنت عايزين تاخدوني مين هي مين البنت دي؟
معرفش هم جم واخديننا من على كوبري الجامعة بعربية ملاكي في نفس الوقت أبويا خد أمي وإخواتي صغيرين هم مروحين سابوني أنا العربية لوحدي فما- ما كملتش نص ساعة هم جم واخديني بعربية ملاكي وهم طالعين على الاسم بس مين اللي خدك بعربيه من الآخر؟
آه، محمد عادل بتاع اسم الهرم واتنين أمناء تاني هم واخديني بعربية ملاكي جا عشان أصرخ محدش لحقني هم واخدينها ماشيين طالعين على الاسم والبت كانت اتعرفت عليا في الاسم ما اتعرفتش عليا في النيابه خالص
طب انت انت هنا بقالك قد ايه؟
بقى لي تلات اشهر
انت محكوم عليك بقى كام؟
45 يوم لا محكوم عليك بقى كام؟
ما اتحكمش لسه احتياط يعني؟
اه واخد 45 يوم من قيمه بتاع 11 يوم ولا 12 يوم
طب انت انت اصلا آه، ما عملتش حاجه غلط يعني؟
لا ولا لمستها ولا اعرفها اصلا شفتهاش وما فيش محامي ولا حاجه؟
لا معيش ولا اي محامي اللي معايا معاهم محامين بس بيتكلموا على نفسهم هم انت ابوك شغال ايه؟
شاي وحمص على ساعة أبويا أصلا عنده القلب وش- شال كلية ومديها لأمه الله يرحمها ودي اللي جات لي النهاردة مرات أبويا بس هي يعتبر أمي بقول لها أمي بس انت مشكلتك ان انت دلو- محتاج محامي انت دلوقتي آه.
انت ح- زعلان قوي
آه، حبس أول مرة اتحبس
وانت شغال يع- باليوميه كده ش- مش شغال مع أبويا
انت عايز ايه؟ قول لي بس انت عايز ايه دلوقتي؟
عايز الصدر
قول لي قول لي بس انت محتاج ايه آه، غير المحامي واحنا نوفر لك المحامي ان شاء الله ايه اللي انت محتاجه تاني؟
ومش محتاج حاجة محتاج محامي بس ابوك بيجي لك؟
اه أبويا جالي النهاردة
قال لك ايه؟
أبويا قال لي أشوف لك محامي كلم كلم الباشا قال له خلاه أشوف لك محامي له
وانت وانت زعلان آه. أول مرة أتحبس
نفسك في ايه دلوقتي؟
نفسي أروح لأبويا وأم إخواتي
انت بتشرب سجاير؟
لا اه البنت أول ما دخلت القسم اتعرفت عليا طلعت تاني يوم على طول النيابة اللي هي 6 أكتوبر ما اتعرفتش عليا في النيابة خالص ومنتهى مؤخر عشان أنا أصغر واحد فيهم
طيب انت اللي محتاج ان انت محتاج محامي ان شاء الله نوفر لك احنا المحامي ان شاء الله وتطلع كده وتبقى حد كويس ما تروحش في الطريق الغلط لا يا باشا هشتغل مع ابويا مش هسيب ابويا الحمد لله مش عايز حاجه؟
ربنا يخليك لي يا باشا
ماشي
العفو يا باشا.
سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين هتعرف عليه؟
تعرف مش اسمع السنة حسام؟ لك حسام الحمد لله ايه عندك كام سنه؟
عندي 18 ايه اللي جابك هنا؟
انا كنت قاعد في صالة بلياردو وكده وكان في ناس زمايلي جايين يقعدوا معايا يعني وكده فسبتهم ومشيت قعدنا شوية قعدت شوية معاهم انا وناس تاني معايا في القضية تلات تنفار تاني فسبتهم ومشيت انا والناس اللي معايا فنسيت التليفون بتاعي رجعت اجيبه لقيت الحكومة واقفة بعد ما مشيت بربع ساعة رجعت تاني لقيت الحكومة واقفة بتقول ايه هو ده هو ده هو ده الناس واقفة بتقول هو ده فبقول له إيه هو ده يا علاء يا باشا انا ناسي التليفون بتاعي هنا وراجع اجيبه قام قال- قام اقول له لا ده كان ايه كان قاعد مع الناس اللي كسرت المحل وخطفت ايه البنت وكده فلقيتهم ايه خدوني في العربيه فروحت القسم تاني يوم جت واحده اتعرفت عليا انا والناس اللي معايا قالت هم دول فقلت لها يا باشا بعد اذن حضرتك انا ممكن اعرف ايه هم دول على ايه قال- قال لي مش انت كنت ز- سهران مع ناس في محل قلت له ايوه كنت قاعد معاهم بس قبل المشكله يعني بربع ساعه قمت مشيت يعني وكده قال لي طب البنت, البنت قالت له ايه ده هو ده كان قاعد معاهم وكده و... وساب بعد ما مشوا بربع ساعة قاموا كسروا المحل وكده وخطفوني فالظابط قال لي حصل قلت له لا نزلت للنيابة تاني يوم خدت أربعة في خمستاشر مع أول متهم معمول له خطف ومقاومة سلطات وسلاح عبد وأنا التاني خطف بس حديث السن والتالت معمول له خطف ومقاومة سلطات وساعة كهرباء بعد كده واحنا في القسم آه، نزلوا متهم واحد تاني قال ده كان قال ده كان معاكم في القضية معمول له خطف بس بس فخدت أج- قعدت أجل وكده لحد ما جيت على هنا وأجلت آخر تأجيلة دي مأجلها أربع شهور ونازل يوم أربعة وعشرين إن شاء الله بس انت حاسس انت بايه؟
انا مخنوق والله وش عشان اللي حصل ده يعني حاجه ما عملتهاش وكده يعني لو الواحد لما بيعمل حاجه وبيتعاقب عليها اكيد ما بيزعلش بس لما الواحد بيعمل حاجه بيحاسب في حاجه ما عملهاش يبقى اكيد متاثر
حاسس بالظلم شيء طبيعي طبعا ماشي انا كل هم إن أنا اروح بس لاخواتي وابويا وكده مش اكتر الشارع حلو برضه يا شباب الحريه حلوه احسن مننا بكتير يعني حرية تطلع يعني تبقى برضو تعمل مشاكل لا خلاص الحمد لله كده الحمد لله يعني ربنا يستر علينا ان شاء الله خلاص كده الحمد لله انا اتأثرت يعني جامد قوي كده اتعلمت هنا حاجة اتعلمت حاجات كتير زي الصبر وان الواحد يمشي في حاله ومن بيته لشغله ومن شغله لبيته ما يزاملش حد كتير ما يزاملش غير ناس محترمين ومتعلمين وكده بس انت ده ب... كنت في المدرسة بس طالع من سنة ستة بس كنت شغال
شغال ايه بقى كنت شغال في بوفيه طلبات بنزل طلبات وكده بس طب انت لما تطلع هتشتغل ايه؟
اشتغل نفس الشغلانة تاني
الشغلانة دي ممكن توديك لطريق مش كويس برضو وت- وتيجي هنا تاني لا ما بوفيه في التصوير وكده تبع مدينة الإنتاج فبشتغل مع ناس نضيفة وكده بس يعني انت انت مع نفسك مقرر كده مع نفسك ان انت هتمشي مستقيم و... و... وصحبة كويسة أيوة لو لقيت صحاب كويسين ومحترمين مثلا ومتعلمين وكده أعرف ما لقيتش خلاص خلاص بقى غير ال... غير الأول من بيت الشغل ومن شغل البيت لأن الواحد تعب الصحبة وحشة الصحبة السيئة دي دايما بت... يعني ب... بتودي لطريق غلط أنت حضرتك قلت الصحبة السيئة مش كله في برضه صحاب نضيفة وكده متعلمين ومحترمين في ناس برضه بتبقى وحشة وكده مش محترمين فشيء طبيعي بيودوا الواحد إيه لطريق مش بتاعه بس بتبقى حاسس بايه لما الناس ت- تبص عليك او تشوفك وتقول ده ده ده مش كويس او ام او اب يبقى مثلا لهم ابن وهو صاحبك ويقولوا له لا ما تصاحبش ده علشان ده مش كويس ت- بيبقى احساسك إيه؟
اه بحس وحش عشان انا مثلا يعني بني ادم زي زيه وكده وبلاقي مثلا اللي هو والده بيقول له متعرفوش وكده عشان ده مش بيمشي ماشي مش كويس وكده والواحد بيبقى متأثر برضه من جواه بس الحبسة دي بقى علمتني علمتني بقى ان انا ابقى محترم عشان الدنيا كلها تحبني برضه وكده
تقول ايه في النهايه
ربنا يستر على الناس كلها والناس كلها تمشي عدل عشان الحرية حلوة أحسن من هنا بكتير حتى لو الواحد محبوس فيه لو محبوس في نادي اسمها حبس برضه في الأول وفي الآخر بس انت ندمان شيء طبيعي ندمان طبعا على اللي أنا عملته واللي أنا فيه دلوقتي إن أنا محبوس وكده وأهلي بيتعبوا وبيتبهدلوا وعالم بقى عن والدي شغال ولا قاعد وأخويا أخويا لسه متجوز برضه كده فشيء طبيعي بقى ندمان بس الندم ده برضه بيعمل حاجات حلوة بيعلم الواحد بس شكرا ألف شكر سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين اسمك اسمك ايه مؤمن ازيك يا مؤمن كويس انت عندك كام سنه
عندي مش عارف كمان انت منين مش صغير ايه انت جاي هنا ليه جينا كنت في خناقة أنا وعيل صغير تاني وبعد كده در- طلبوا لنا الشرطة من الشرطة ودوني القسم جابوا بوكسين خدنا بوكس أبيض وبوكس تاني من هو التاني و... وعملنا الشرطة وظباط ظباط مباحث واحد اسمه عمرو بيه وواحد اسمه طارق بيه سكر بس من يومتها خدونا هناك ودونا القسم من القسم عملوا لنا محضر هناك و- وعملوا ت- تقرير طب لاخواتي اخويا وواحد تاني في القديم و- عركة تاني عركة هي هي برضه من يوميتها ودونا القسم عملوا لنا المحضر وهم عملوا تقرير طب هم الاثنين ومشوا وبعد كده تهمونا في تليفون ومطوا في القسم عملوا لنا المطو بس
ابوك شغال ايه وهي متوفى مين اللي بيصرف عليك وانا انا امي تصرف علي
انت ليك اخوات لي اربع اربع اخوات كبار كبار يتن- واحد معايا محبوس اكبر واحد واثنين برا مع امي واخواتي متجوز واحد متجوز محبوس ليه اخوك محبوس ليه في الخناقه هي هي نفس ال- واحد جيراننا وواحد تاني اخويا جاي حجز راح آه، راحوا ضربونا و- وودونا الجسم جيت بوكسين خدنا برضه بس كان مدة قد ايه؟
قضيت آه، أول حالة خدت أربع استمرار بعد كده 15 في 15 في حالة ثلاث أشهر بعد كده أجلت من قدام أربع أشهر قدام رقاد إخواتي أخويا والراجل الجيران التاني والأج من يومتها حكمت بسنتين وجيت هنا عرفت إن أنا إن أنا حكم عليه بسنتين بس
طب انت انت ما انت زعلان على اللي انت عملته وان انت في السجن هنا زعلان وعايز أروح امك زعلانه منك لا أمه زعلانة مني أمه زعلاناش مني ما عايزة تبكي علي وعايزاني بأي طريقة عشان أروح بيت بس نفس أنا كل ده ومحدش بيجيني وبلدنا في الصعيد جزر الشندويت وجيت هنا تاني مرة حد جاني وهناك نزلت جلسة رحت حكمت علي ومشيت جيت على هنا لي فترة جاي هنا محدش بيجي لك لا محدش بيجيني خالص ما انت زعلان عشان كده زعلان وكل يوم بعيط في حالي سنة البطانية بتعيط علشان هم مش بيجولك ولا ولا بتعيط عشان حالك انت لا، بعيط عشان نفس زعلان على نفسه وعايز أروح أشوف أهلي وأم إخواتي وباقي العيلة وعيلة إخواتي الصغيرين ما انت جايز انت لو طلعت هتبقى برضه هتسرق تاني وتضرب و... وتمشي في طريق مش حلو برضه أنا ما سرقتش ما سرقتش ده هم اللي- الناس اللي ضربونا وودونا ودونا القسم هم هناك ضربونا بالنواصير والبتاع ده احنا ما نعرفوش وت- وكسروا لنا بيتنا حتى العيلة الصغيرة إيه، ده تهجموا على الحريم واحنا نايمين احنا قاعدين جو على قفلة كسروا لنا بيتنا التلفزيونات والح... التلفزيون بتاعنا والحاجات دي، والنملية والحاجات دي بس من يومتها جو طلبوا البوكس خدونا عند السكن مكتفين احنا الثلاثة وودونا جو البوكس هناك ود- ودونا لما تطلع هتعمل ايه؟
انا لما اطلع هقعد امشي همشي واقعد جنب بيتنا وهم اخواتي مش هعمل حاجة تاني بس مشاهدينا الكرام في كل مكان بعد ما استمعنا للقصص اللي احنا سمعناها وخدنا منها درس وخدنا منها عبرة الأمر أقول في النهاية الأمر لا يحتاج لكلام كثير الأمر لا يحتاج إلى تعليق في انتظار مداخلاتكم ومشاركاتكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين
اهلا بكم مشاهدينا الكرام يعني آه، تقرير واقعي من المؤسسه العقوبيه للاحداث بالمرج آه، استمعنا لاكثر من عشر حكايات كل حكايه فيها درس وعبره آه، هنتكلم ربنا يبارك في الوقت يا رب اللهم امين ولكن محتاجين نسمع حضراتكم وتعليقكم على آه، كل ما سمعناه معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ملهم ربنا عن استاذ جلال يبارك اتفضل وفي قناة الرحمة ويعني أنا مش ع- يعني أنا بقول إن قناة الرحمة فعلا هي سباقة في الإيجابيات اللي هي حل مشاكل المجتمع بدل من القنوات اللي هي والعياذ بالله ما وراهاش غير هدم المجتمع.
مم.
آه، أستاذ ملهم آه، لا ننسى أن الدكتور مرسي ربنا يبارك لنا فيه اللي هو الرئيس المنتخب من هذا الشعب آه، في تعليقه مع مع محاور زي حضرتك ولو انه كان معارضه الاستاذ عمرو الليثي ربنا يبارك- برضه يبارك فيه عندما ساله عن- لا، متى بك متى بكيت او في اي موقف بكيت قال عندما ش- آه، آه، و- وصل لعلمه احد هؤلاء الاطفال اللي هم غرر بهم في المجتمع ودفعوا للاجرام و و- وهم اساسا من نبته طيبه والعياذ بالله ولكن المجتمع والقنوات والفساد في ال- في القنوات اللي هي مفروض في هذا الموقف ت- يعني تاثير مثل قناه الرحمه واستاذ ملهم وكيفيه حل هذه المشاكل المجتمعيه تمام ربنا يبارك فيكم شكرا و... و... ونوجه رساله للدكتور مرسي ان شاء الله سير يا دكتور مرسي وراءك جميع الشرفاء اللي هم تمام عندهم ربنا يبارك الرحمة.
فيك و- وهذا ال- ال- النمط من ال- من ال- من العمل ومن والنمط من حل المشاكل التي في قاع المجتمع التي لم تظهر من قبل على مدى 30 او اكثر من عاما و- وان شاء الله مصر بخير إن شاء الله.
وخير اجناد الارض بها ان شاء الله س- وشرفائها وعلمائها ان شاء الله سيقودوها شكراً.
الى الامام شكرا شكرا جزيلا استاذ جلال ربنا يكرمك استاذ شعبان اهلا وسهلا اهلا يا استاذ ملهم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل اسم- اسمح لي بس آه، احييك على مجهودك الرائع انت والفريق اللي معاك شكرا في جزيلا ابراز آه، حالات زي كده منهم المظلوم منهم اللي هو محتاج بس انا كنت بقترح اقتراح ان انت ممكن تتبنى فكره آه، باختصار شديد عشان بس ادي وقت للغير يعني آه، ان انت ممكن تتبنى فكره آه، انك ت- ترتب مع دكاتره علم النفس في جامعه القاهره وتعملوا لهؤلاء دورات تقويم سلوك آه، للاستفادة لاستفادة المجتمع منهم يعني بدل ما هم محبوسين اه ممكن يفضلوا محبوسين المتشرد او غيره بس ممكن نستفيد منهم بالقدر اللي يأهلوه بيه دكاترة او اطباء علم النفس تمام فمش عارف هل القانون آه، يتيح لي ده او هل ال- النظام حاليا يتيح لكم ده او لا وانا نفسي شخصيا يعني مستعد آه، كامل الاستعداد ان انا ارتب معاك ومع دكاتره علم النفس عندي في الجامعه ومنهم الناس الافاضل الاكفاء المستعدين للموضوع ده لو طيب اترك رقم تليفون حضرتك اترك رقم تليفون حضرتك ولكن احب انوه ان هم اصلا في المؤسسه بيقوموا بهذا الدور ولكن نقدر نتعاون سويا ان شاء الله والناس على اتم الاستعداد ان هم يتعاونوا من اجل البحث عن اليه فعاله لتاهيل الاطفال المسجونين مهنيا وعلميا لامكانيه دمجهم في المجتمع مره اخرى بعد قضاء العقوبه ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ شعبان استاذ رشدي اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معاك رجع عبد العزيز بن منيا اتفضل يا فندم
آه لو سمحت انا راجل كفيف وعندي ست اولاد وعاوز مساعد مساعدتكم انتوا طب اترك رقم تليفون حضرتك يا فندم او ات- ابعت لنا الرساله زي ما قلنا دايما اللي عنده مشكله آه، او اللي بيطلب مننا شيء ربنا يقدرنا على آه، هذه الطلبات يراسلنا من خلال شريط الرسائل اللي موجود على شاشه القناه ربنا يبارك في حضرتك حاج رشدي ويفرج كربك يا رب اللهم امين اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم طيب احنا بنقول آه، آه، آه، ال- آه، آه، حلقتنا كان النهارده مشاهدينا الكرام فيها رسائل عديده رسائل محتاجين ان احنا بنقول رساله للاب آه، رساله للام ورساله للشباب وللفتيات وللاسره على وجه العموم رسالتنا زي ما سمعتوا من خلال كلام ال- اللي ربنا ي- يكرمهم ويهديهم ويهدينا معاهم يا رب اللهم امين ويبقوا عناصر فعاله وايجابيه في المجتمع آه، نهايه الخطأ نهاية الإجرام نهاية الصحبة السيئة نهاية المخدرات نهاية التفكك الأسري نهاية المشاكل العائلية آه، زي ما سمعت بدل ما تروح على الجامع بتروح على القهوة والصحبة السيئة شفتوا درس للشباب والفتيات الصحبة السيئة آخرها فين الصحبة السيئة والمخدرات وجرب طيب معنا الأستاذ محمد أهلا وسهلا السلام عليكم أم محمد أهلا وسهلا أخ محمد أهلا بيك اهلا بحضرتك اتفضل أهلا وسهلا آه، أست- انا بتكلم بخصوص ال- الحاله الاولانيه بتاعه آه، الحريق بتاع العجيزي بتاع طنطا معايا حضرتك الحالة إيه؟
الحريق بتاع العجيزي اللي كان فيه 8 متوفيين وحوالي 20 او 25 مصاب أي آه، حضرتك انا انا بقول انا في تصحيح بس بسيط ان اللي تم في الواقعه دي ان ال- التعاقد تم على نفس العقار ان في اللي في الطفل بيقول ان هو تم على تعاقد تاني او على عقار تاني وفي نفس الوقت ان الاطفال المصابين كلهم او المتوفيين كلهم اطفال من 8 سنين لحد 17 سنه وكلهم برضه في نفس الوقت لحد النهارده محتاجين علاج ومحتاجين حاجات وان الحكومه برضه شايله ايديها منهم مش عايزه تساعدهم فسيادتك توضيح بسيط ان الاطفال دي لا هم كانوا بلطجيه ولا هم ان هم بيساعدوا ناس بلطجيه ولا اي حاجه ماشي يا فندم فان هو يقول ان هم بلطجيه او ان كان في تعاقد او الكلام ده كله كل ده ما ينفعش تمام واولا انا انا ليا اخ توفى في الواقعه دي الله يرحمه اخويا كان عنده 16 سنه كان في اطفال تانيين عندهم 8 سنين و10 سنين طبعا في ناس ما تبلغش عنهم علشان برضو ما تشرحوش ماشي يا فندم تمام فاحنا يعني هقول لحضرتك ال الواقع نفسها يعني ما كانش حد يتخيلها ولا في بني ادم ممكن يت يستوعب ان في دكتور دكتور يعمل ماده كيميائيه ان هو يلقي على الاطفال دي ماده كيميائيه تشتعل في اجسادهم لدرجه ان احنا ما بناش عارفين ان احنا نطفي الاطفال دي ازاي تمام ربنا يكرمك يا اخ محمد ويرحم اخوك يا رب اللهم امين والقضاء آه، يقول كلمته فاز الواقع أم محمد أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا استاذ ملهم الله يكرمك.
الله يعني اقول لك آه، اللهم احفظ اولادنا واولاد المسلمين يا رب آمين يا العالمين.
رب آمين يا رب وآه يعني وجزاك الله خير والله انت دايما بت يعني بتجيب لنا حاجات كده يعني كل حلقه لازم لازم كده نقعد نبكي والله من اللي احنا بنشوفه ده وجزاك الله خير والله فعلا فيها دروس كتيره جدا إن الواحد يعني يخلي باله كده من اولاده و- ورب ويستعين بالله على تربيتهم وان هم يكونوا صالحين كده وجزاك الله خيرا يا رب كده شكراً.
ودائما للامام كده قناه الرحمه ما شاء الله عليها يعني شكرا جزاك الله خيرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أم أحمد أهلا وسهلا أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والله انا وبركاته اكلم حضرتك عندي مشكله انا كلمتكم قبل كده من فتره كلمت واحد شيخ في واحده جنبيه هنا اسمها هدى عليها قرض حوالي 3000 جنيه وجاي عليها ثلاث شهور سجن والست دي بتربي عيل يعتبر يتيم يعني ابوه اتجوزها وبعد كده اختفى طب اتركي رقم تليفونك يا ام احمد الله يبارك فيكي ربنا يبارك فيكي على شريط الرسائل وربنا يبارك فيكي ولكن احنا اعلنا من قبل وكان في حلقه آه، سابقه من فتره الاستاذ محمود احسان حينما اعلن وقال ان البرنامج بيساعد ويساهم في علاج الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين وبناء المساجد والمعاهد والمستشفيات ال- كل هذه الامور العامه ولكن البرنامج لا لا يقدم خدمة ولا يقدم مساعدة للقروض لا, لا بندي قرض ولا بنساعد في هذه المسائل هناك جمعيات أخرى متخصصة في هذا المجال ربنا يفرج كرب المقروبين يا رب اللهم أمين بقول النهاردة مشاهدينا الكرام كانت حلقتنا فيها أمور مهمة وعديدة ولكن عايزين نقول في النهاية خلاصة اللي احنا قلناه في حاجتين مهمين جدا لابد ان احنا نقولهم لابد من البحث عن آلية فعالة لتأهيل الأطفال المسجونين مهنيا وعلميا لإمكانية دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد قضاء العقوبة الأمر الآخر ضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية التي تمنحها الدولة لتلك المؤسسات لابد من توجيه كلمة الشكر للقائمين على المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج على حسن استقبالهم وفتحهم لنا آه، ال- ال- العنابر من أجل أن احنا نتكلم مع آه، المسجونين ونعرف حكايتهم وقصصهم بقول لو تدبرنا في كلامهم هناخد دروس كثيرة وهناخد عبرة آه، كثيرة محتاجين أن احنا بدل ما احنا قاعدين نتكلم كتير وبدل ما احنا قاعدين آه، كل حديثنا عن الصراع السياسي اللي موجود والانتخابات إلى آخره تعالوا ن- ندخل في قاع المجتمع تعالوا ندخل مع مشاكل المجتمع تعالوا الأحزاب والساسة والنخبة وكل القيادات في كل الاتجاهات ادخلوا مع المجتمع وشوفوا الناس وقربوا من مشاكل الناس وقربوا من هموم الناس واسمعوا الناس آه، عايزين ايه ومشاكلهم ايه ونحقق ال ال ال نحقق لهم الحلول ونقدم لهم الحلول الايجابيه اللي تساعدهم على ان هم يكونوا عناصر ايجابيه آه، ومنتجه في المجتمع. الاستاذ صبحي اهلا وسهلا على وسهلا بحضرتك يا استاذ ملهم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا.
وال- والله اهلا بحضرتك والله اللي احنا شفناه قدامنا ده يا استاذ ملهم مش مش مش غريب عليك تجيب لنا داخل المجتمع وتجيب لنا المشاكل اللي احنا بن- بنشوفها حوالين هي دي المشاكل اللي احنا بنشوفها حوالينا يا استاذ ملهم والله آه، الو
ايوه آه، سامع حضرتك ايوه آه، دي المشاكل الحقيقيه اللي احنا عايزين نعيشها يا استاذ ملهم انا واحد من الناس برضه نفس المشكله دي عندي كنت ضمنت واحده و- وبعدين ما دفعتش والراجل ده ع- دفع عليها م- قضيه والح- وانحكم عليها بثلاث سنين ونص سجن برضه وانا طافش من بلدنا لغايه دلوقتي وقعت في مصر مش عارف اروح لبلدنا خالص اعمل ايه؟
تمام أعمل- وبعدين لغايه دلوقتي انا من قريه كفر بتجيب مركز الابراهيميه شرقيه ورحت لسياده المحافظ الدكتور الاستاذ علي علي علي عزبي وما عرفش اجاب له خالص و- ورحت للجنان ورحت لل- للاستاذ آه، اللي هو بتاع جر- جريده المصري اليوم الاستاذ مجدي الجلاد كان لسه ما ساعدش ماسكها ومحدش عارف يساعدني يا استاذ ملهم اعمل ايه؟
اترك رقم تليفونك اترك رقم تليفونك حاج صبحي او ابعت رسالتك على شريط الرسائل ونشوف آه، ربنا يقوي الاخت التانية اللي كانت بتتكلم على 3000 جنيه يا ريت تترك رقم تليفونها ابعتيه على شريط الرسائل ونتواصل ان شاء رب العالمين اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك ورحمه يا الله أستاذ وبركاته ملهم؟
اهلا وسهلا ربنا يبارك لنا فيك يا رب الله يبارك فيك الله معلش يكرمك حضرتك بس انا يمكن هنخرج عن الحلقه شويه لا خلينا في الحلقه الله يكرمك ربنا يخليك بس انا عندي عينيا اليمين عايز عمليه قرنيه طب اطرق ابعت رسالة زراعة القرنية الله يبارك فيك ابعت رسالة ابعت رسالة على شريط الرسائل من أجل أن الأسماء كلها بتنضم مع بعضها إن شاء الله ربنا يبارك فيك ويشفيك ويعافيك اتصال آخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم أهلا بيك اتفضلي الله يكرمك طبعا احنا مش احنا ماشي المشاعر عيطنا على الاطفال دي بس احنا عايزين حل حلول تكون جذريه آه.
يعني ازاي مثلا احنا مثلا الاطفال دي مثلا دي ع- مثلا احنا هم عايزين تاهيل مادي ومعنوي ونفسي حتى اللي فيهم حتى لو كان اي حد فيهم واخد شهاده او متعلم فلازم برضه عشان يفوق من اللي هو فيه ده لازم يكون في درس نفسي ليهم يعلموه وقبل كده يا استاذ ملهم واللي قد المشاكل دي كلها هم حاجتين أيوة.
التفكك الاسري وقبل التفكك الاسري طبعا الفقر هو اللي عمل كل ده في في الاطفال دي فالاطفال دي معلش يعني اذا انا كنت سامعه دكتور دلوقتي بيقول لك علم نفس ماشي ده ده كويس هو ده اللي يقويهم بس لازم تكون في متابعه آه.
ماديه ومعنويه ولازم يكون في الانسان يديهم آه، يعني إيه، يديهم حاجه كده تقويهم اهم حاجه يرسوا عندهم الايمان أيوة.
وما يتسابش ما يتسابش كده الاطفال دي ما تتسابش كده لازم تكون فيها متابعه من تمام.
رجال الاعمال ومن المؤسسه الخيريه لان هم الحاجات اللي وصلتهم لكده طبعا الفقر هو اللي ادى كده دي دي دي, دي صراحه أيوة.
وانا ليا بس بعد ال بعد ال يعني انا خارج هي في الحلقه بعينه بس احنا طبعا من منيا وفي مدرسه اسمها مدرسه مدرسه تجاره بنات
أيوة طبعا المدرسه دي في الملهم يعني بعيده بدرجه فظيعه وطبعا انت شايف ال- ال- ال- بسبب الامن اللي حاصل وقله الامن في في معامله المنيا وفي الصعيد عامه الامن هنا يعني يعني ما فيش يعتبر ما فيش خالص مالها- مالها بس.
البنات بتروح و- وحالات الخطف هنا شغاله كتير فاحنا كنا عايزين بس المدرسه تبقى تبع القريه يعني هم بياخدوا ساعه من ال- من البيت لحد ما يوصلوا المدرسه فاهمني وال- والمدرسه دي فتره مسائيه يعني بيجوا مع العشاء
روحوا للمحافظ روحوا للمحافظ بكل بساطة للمحافظ ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة وهتقولوا هذا الكلام وتوقعوا توقعات من الأهالي القرية وبالتحديد وعلى وجه الخصوص من أهالي الطالبات وهتلاقوا آه، كل خير إن شاء رب العالمين حبيبنا فضيلة الأستاذ الشيخ رضا طعيم أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم كل عمل صالح يا رب العالمين نحن وإياكم يا رب اللهم آمين ويحفظكم جميعا ويحفظ فضيلة الشيخ محمد يا رب العالمين ويجعلكم عز للأمة يا حي يا قيوم آمين يا رقم رب واحد يا العالمين.
حبيب قلبي طبعا حلقة جميلة جدا مميزة آه، ربنا يعزك ويعلي قدرك آه، انا اتمنى ان كل حاله لو كان لها يعني امور استئناف علشان ابننا ده يخرج فيا ريت كل اخ محامي شاف الحلقه يعرف يتابع كل حاله بحالتها ويتعمل لها استئناف ونساعدهم على انهم يخرجوا ويكونوا ناس صالحين في المجتمع فده شيء جيد جدا رقم اتنين ان احنا عايزين نعمل برنامج اسمه الغار مين عندنا اكتر من 500 سيده ام مسجونه اللي مسجونه على 3000 جنيه واللي مسجونه على 2000 جنيه بسبب ان هي كانت بتجوز بنتها ومش قادره تسدد دينها فيا ريت تحط حلقه عن الغارمين آه، إن شاء الله.
خاصه من السيدات لان ده يعني ده امر مهم جدا وجميل ان احنا نبدا نعلم الناس ان الاعلام اهو بيدخل في اعماق ال- المشاكل وبعيدا عن صراعات السياسه ال- التي ادت يعني بالامه الى التفكك ونازلين نحل في في قاع الامه وربنا يعزك يا استاذ ملهم انت واخويا محمود فضيل الشيخ محمد وفريق العمل اللي معاك ومبارك على هذا النجاح الرائع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك يا رب اللهم امين ربنا يبارك فيك شكرا جزيلا هو مسألة المحامين هو بعد احنا ما تم التسجيل معاهم احنا قمنا بالفعل مباشرة يعني قمنا بالفعل مباشرة وكانت مبادرة شخصية على طول من اجل ان احنا آه، اللي كان محتاج فقمنا معهم بالفعل بفضل الله رب العالمين وان آه، واحنا على تواصل مع إدارة المؤسسة في اي شيء في آه، فيما يخص الحالات اللي احنا عرضناها باذن الله رب العالمين سنتواصل باذن الله رب العالمين ومساله ال- الغارمين زي ما شيخنا وحبيبنا فضيله الشيخ رضا طعيمه ان شاء رب العالمين الحلقات القادمه هيبقى فيه باذن الله رب العالمين هذه الجزئيه ولكن بيترتب ليه ترتيب معين حتى تظهر الصوره صوره جميله كما تعودناها دائما على شاشه الرحمه وفي برنامج السهم آه، آه، يعني الكلام كتير الدروس كتيره وكل واحد مننا واللي بيشاهد الحالة آه، كل حالة انت بتطلع منها الدرس لان كل حالة من الحالات دي بتخاطبك وبتخاطب حضرتك آه، كل حالة بتخاطبك وبتاخد منها الدرس اللي على هواك انت وعلى هواك انت اللي ولكن محتاجين ان يبقى في تكاتف محتاجين ان يبقى في تشارك محتاجين ان يبقى في تعاون بين الاب واولاده محتاجين ان يبقى في حب والفه وسكينه وقرب من الام لاولادها والاسره كلها لابد ان يبقى في سكينه وموده ورحمه وحب وتشارك بين الجميع كل واحد مننا على دور كبير الاعلام على دور ان احنا بنسلط الضوء على المشاكل دي ونقدمها لحضراتكم من اجل ان الدعاة يتحركوا ويقولوا تعالوا نروح نعمل ندوه في آه، آه، المؤسسه او في السجن علماء ال- النفس والاجتماع يقولوا احنا علينا دور ان احنا نتحرك ونروح نقعد مع الولاد دول ونتكلم معاهم ان احنا كل انسان مننا رجال الاعمال اي حاله منهم او عنده مصنع او عنده شركه ممكن اللي يطلع من دول بعد ما يصبح إنسان إيجابي وإنسان مختلف عما كان قبل ذلك زي ما سمعنا أن معظمهم بيقول أنا ندمان واتغيرت وبقيت إنسان تاني وعرفت أن أنا هنا بسبب أخطاء أنا مش ندمان أن أنا جيت هنا ولكن اتعلمت في المرحلة دي وقعدت ست سنين سنة اتنين تلاتة اتعلمت فيها واتغيرت في حاجات كتيرة جدا تعالوا كل واحد مننا يقوم بدوره لأن ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا يوم القيامة عن كل إنسان كل إنسان مننا ربنا هيسأله أنت عملت إيه ماذا قدمت لدين الله وماذا قدمت لوطنك ولبلدك اللي محتاجة مننا التكاتف والمشاركة من الجميع ربنا يبارك في حضراتكم مشاهدينا الكرام أذكر حضراتكم آه، ببرنامج السهم ومساعدات برنامج السهم والحالات التي نقدمها وتحتاج إلى دعم حضراتكم كما تعودنا من حضراتكم دائما دائما التبرع والمساهمة على حساب رقم 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر باسم مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم أمين مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين والوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماء